السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم شرح الله صدوركم ويسر الله أموركم وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم التوفيق ما زال حديثنا عن الكتاب الذي إن شاء الله يكون فتحا في صحبة كتاب الله سبحانه وتعالى وتكلمنا بالأمس عن أمر أسئلة المكاشفة واليوم إن شاء الله هيكون هو أول اللقاءات عن المنهجية المنهجية اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فتحا وتيسيرا علينا وعليكم في مصاحبة كتاب الله سبحانه وتعالى هذه المنهجية تتكون من سبع محطات منهم محطة مقسمة على أمرين يعني ممكن نقول إن هم ثمان مراحل أو ثمان محطات فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان ويلهمني وإياكم التوفيق في شرحها يقولون لكي تدرك لكي تدرك جمال القرآن لابد أن تنصهر مع معانيه فاجعلها تختلط بشغاف قلبك كي يستقر النور فيها ويفيض على جوارحك يعني الكلام ده ما رأيكم في هذا الكلام ما معنى هذا الكلام لكي تدرك جمال القرآن لابد أن تنصهر مع معانيه ما رأيكم دام فضلكم ما المراد بهذا الكلام لك لابد أن تنصهر مع معاني أن احنا نتعمق نندمج الامتثال نتذوق جميل جدا إذا لكي تدرك جمال القرآن لابد أن تنصهر لازم يكون في انصهار والانصهار لا يكون إلا بعد انبهار لو انبهرت انصهرت طول ما انت مش منبهر بكتاب الله وطول ما انت مش منبهر باللغه التي يتكلم بها كتاب الله كتاب الله لن تجد الانصهار التام من قلبك وشغاف روحك وبالتالي النور لا يستقر فاذا كانت الحروف حوتها اعيننا وحفظتها قلوبنا وقراتها السنتنا فحق للمعاني أن تكون في القلب يقول علي الفيفي الحسر أن ترى عيناك أحرف القرآن ولا يرى قلبك معاني هي عينيها ما شاء الله بتقرأ وردها وهو ما شاء الله في الحلقة بتاعته ولا في التسميع عينه على حروف القلقلة عينه على المد عينه على الإدغام على الإقلاب على كل حاجة مركز جدا جدا في بعينه طيب ماذا عن قلبك هذه المنهجية نحسن الظن بالله أن يكون تأثيرها على القلوب أعظم من تأثير عصا موسى عليه السلام على سحرة فرعون لأن كل صورة من صور القرآن هي آية ومعجزة من المعجزات أعلى بكثير أعلى بكثير من معجزات غير النبي صلى الله عليه وسلم من إخوانه الأنبياء فلكل صورة من صور القرآن بريق هذا البريق مش مجرد بريق بس بريق جاذب لا يراه إلا بصير القلب ستجد نفسك إن شاء الله مع تلك المنهجية تأخذ من كل بستان زهره حتى يبقى عبير كل ظهرة زهرة في راحة كفيك سيأبى نور تلك الصورة أن يفارقك وده تحدي إن شاء الله من منكم سيسير على يعني مش هقول المنهجية اللي هيطبق 20% من المنهجية ربع المنهجية أنا إن شاء الله بإذن الله محسن محسن الظن بربي أنه سيملأ القلب سيملأ القلب بالنور إن شاء الله من يعيش مع ستظل ذكر المنهجية محفورة في قلبه بإذن الله لكن لا ينال هذه المنزلة إلا من أقدم بصدق وعزم إنك لازم تبقى من جواك من جواك إنك فعلا وإنت مقبل لا أنا جاي عشان أستمتع أنا جاي عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا ويفتح عليا ويلبسني يعني ثوب المصاحبة والمجالسة والمؤانسة لهذه الصورة فمن أقدم بصدق وأقبل بصدق الله سبحانه وتعالى لا يرد صادقا أبدا الله لا يرد صادقا أبدا يعقوب بن زيد يقول كان عمر يستشير ابن عباس في الأمر رضي الله عنه يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه ويقول غص غواص يعني غص يا غواص عارف كده لما انت ايه تبقى قاعد مع حد كده فتقول له ايه بقول لك ايه ما ترحمنا وتدخل بعمق كده وتجيب لنا الحاجات دي غص غواص فاحنا كل واحد مننا مفترض يرفع هذا الشعار غص يا غواص ده عمر رضي الله عنه كان بيقول له بقى انت اللي بي... انت المتخصص في الاعماق انت اللي متخصص اللي بتدخل جوه قوي كده وايه ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك وبيرشدك ويفتح عليك ما اغلق على الكثير فتخيلوا ان عمر رضي الله عنه يكون شايف ان في حد من اصحابه رضي الله عنهم عنده هذا المعنى وهذا الفتح فهل انت فعلا ممكن الله سبحانه وتعالى يفتح لك فتحا خاصا مع كتابه وفي يوم من الايام تكون انت من اهل غص يا غواص فاهمين المعنى دوت إن شاء الله أرجو من الله سبحانه وتعالى إنك في يوم من الأيام يكون عندك العمق ده فنرجو من الله سبحانه وتعالى إن منهجية الغوص دي تكون كلكم إن شاء الله من أهلها ويكون المقصد الأول هو التربع على عرش العبودية لله سبحانه وتعالى بفهم مراده من كلامه إيه الهدف من هذه المنهجية انت عاوز منها ايه انك تتربع على عرش العبودية بفهم مراد الله من كلامه وان يبلغك الله سبحانه وتعالى رتبة ومنزلة تعي معها معنى التنزيل وتكون حياتك مصبوغة بالوحي هذه المنهجية واتكلمنا فيها منهجية التأدي تتكون من ثمان خطوات الخطوة الأولى وهي التهيئة النفسية ويعني التهيئة النفسية هنعرف إن شاء الله بعد دقائق الخطوة الثانية وهي بين يدي الصورة وهي ليها قسمين أو مرحلتين مرحلة التعرف ومرحلة التتبع والتعمق يعني الكلام ده ما قلنا بقى هتعرفه بعد شوية إن شاء الله الحاجة الثالثة وهي التفسير التفهم للصورة إنك تفهم الصورة الحاجة اللي بعد كده إنك تتدارس وتتفكر مع الصورة الحاجة اللي بعد كده التزكية لأن ديت من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مهام كل محب ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم التزكيه ثم مرحلة يبلغون مرحلة التعليم والتبليغ بلغوا عني خاصة ولو آية ثم مرحلة التعظيم والتثبيت آدي تلك الخطوات اللي احنا إن شاء الله هنسير عليها مرحلة التهيئة النفسية دي مرحلة التلقي ايه الهدف منها الهدف منها ان يتهيأ الانسان ذهنيا وايمانيا نفسيا كده انت رايح تعمل مقابلة ايه اللي بيحصل لما بتروح تعمل مقابلة بتلاقي نفسك متهيأ في اللباس وتلبس لبس كويس بتستعد نفسيا بتجهز ورقك ليه خلاص في مقابلة فأنا مقبل على الصورة تحببا أم تخلصا عاوز تخلص وتمضي زي بالظبط اللي ممكن يكون همه جدا إن يشتري الكتاب عشان يطبقه مع مين؟ مع الحلقة ويطبقه مع الطلبة عنده والكلام ده لا ده لم يستمتع بعد ولم يفهم بعد المنهجية أول ما تشتري الكتاب عشان غيرك الكتاب لا يخاطبك ولن تستفيد منه هو ده الأصل مع كل الكتب يعني بس الكتب اللي بتكون فيها منهجية تريد قلبك لا تريد لا مجرد انك تستخدمه كوسيلة لدعوتك ودي الناس اللي دايما دايما بيبيعوا وجبات لكن ما بياكلوش واخدين بالكم فكل شويه لما بيلاقي عرض على النت يجري يجيبه عشان ايه عشان يوزع يا ابني انت امتى هتاكل امتى هتاكل لا انا ما باكلش يا شيخ يا اخي يمكن المنهجيه ديت فيها حاجات مش مناسبه خالص للناس اللي معاك دايما تنشغل بغيرك متى ستنشغل بنفسك ان نظرت الى قبرك وكان يملا ذهنك الانشغال بيه صدقني هتلاقي التطبيق ده هو اللي بيشغلك رقم واحد لكن كتير مننا وانا اولكم بيسرح كتير مع غيره طب وايه في اشكال في المعنى ده لا هو معنى جيد انك بتكون تقول والله الكتاب ده جميل ممكن ينفعني في الدعوه ممكن ينفعني مع اولادي ممكن ينفعني ده معنى جميل لكن ما يشوشش على المعنى الاجمل اللي انا بقوله من شويه واظن ان شاء الله كلكم فاهمين مرادي اذا انا اقبل تحببا لا تخلصا انت مقبل عشان تخلص ولا مقبل وأنت حابب ومستمتع طيب دي المرحلة الأولى طب المرحلة الثانية بين يدي الصورة الخطوة دي بتتكون من شقين الشق الأولاني هي مرحلة التعرف المرحلة الثانية مرحلة التعمق الحاجات دي كلها هنشرحها إن شاء الله آه بعدين يعني الكتاب فيه منهجية المنهجية ديت أنا عارف إن هي كبيرة وعميقة وبتاخد وقت اللي عاوز المختصر وحاجة بسيطة هيلاقي فيه ملحق في الآخر خالص لخصنا لخصنا الملحق ده للي عاوز ينجز يعني طيب نبعد بقى عن الأمور الإيه اللي هي بقى الشروحات الكتير دي وندخل في العمق يلا بسم الله من دلوقتي هتبدأ الرحلة إن شاء الله أسأل الله أن تكون ممتعة هي من ثماني خطوات في خطوة منهم بتتكون من شقين فاللي عاوز يخليهم ثمانية براحته واللي عاوز يخليهم سبعة براحته بين يدي الصورة فيها شقين وهو التعرف والتتبع أو التعمق التهيئة النفسية سيدنا موسى عليه السلام لما آنس نارا وقال لأهله إني آنست نارا وقال لهم امكثوا إني آنست نارا وراح لكي ربما الله سبحانه وتعالى يقدر عليه ما يستضيء به في الطريق إذ به يجد النور والهداية والفرقان لكن هناك ملامح هيأ الله بها قلب موسى لما قال له اخلع عليك ليه؟ لا هنا لازم تبقى فيه هنا تهيئة لازم يكون في تهيئة التهيئة ديت مهمة جدا جدا جدا ما ينفعش تقبل كده والدنيا مالية قلبك ومشتتة لا فأنست نارة بتقول لنا انك تقبل مؤملة عندك أمل أن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك أول شيء في أمر الصحبة للصورة هو أن الإنسان يستعد ويتهيأ نفسيا لما هو مقبل عليه لو خرجت من رمضان مصاحب صورة أو اتنين أو تلاتة بس فأنت على خير كبير كثير من الناس فقده في فرق بين انك تقرا وتراجع وتحفظ وفي فرق انك تصاحب انا اتكلم الان عن المصاحبه دي منهجيه مصاحبه مش مجرد منهجيه قراءه الورد لا دي منهجيه المصاحبه قراءه الورد في ايه في تساهل شويه في الادوات والوسائل بتاعته لكن هتصاحب الصورة لا محتاجة أدوات تركز فيها خلاص هي دي المنهجية المنهجية للمصاحبة مش لمجرد القراءة أو الحفظ بنقول إن أول شيء إنك عشان تصاحب الصورة إنك تستعد نفسيا لما أنت مقبل عليه الحارث المحاسبي بيحكي لنا عن أهمية التهيئة دي يقول فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله سبحانه وتعالى شو بيقول ايه انت لو عظم في قلبك المتكلم ايه اللي هيحصل لي بقى بيقول لك مش هيكون عندك حاجة أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى خلي بالك هو بيحكي لك ما في قلبه يعني تحس ان الحارث المحاسبي ده وهو صاحب كتاب التوهم بيحكي لك ما الذي فاض ما الذي ملأ قلبه ففاض على لسانه ده فبيقول لك انت لو الكلام ده دخل قلبك يا مش هيكون عندك حاجة أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله جل جلاله وعز وفهم معاني قوله تعظيما وحبا له وإجلالا عشان كده يقول لك فحب القول على قدر حب قائله فحب القول على قدر حب قائله الجملة دي ذهب يعني لو هنكتبها كده بذهب عيار 24 يدوب فحب القول على قدر حب قائله وحب اللغة العربية على حب قدر القرآن في قلبك في بعض الناس كده ما بيعظمش اللغة العربية خلاص بيتكسف منها في بعض الناس شايف ان اللغات اللي هو بيتقنها غير اللغة العربية هي اللي أبرك وهي اللي بلاش كلمة الأبرك هي اللي محتاجة هي اللي واخدة التقدير فحب القول على قدر حب قائله حبك لله قد ايه حبك للنبي صلى الله عليه وسلم قد ايه اقول لكم على كمان حاجه فرع على القاعده دي حب افعال النبي على قدر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم حبك حب القول على قدر حب قائله اللي مش فاهمين اللغه في ناس مش فاهماها اه عادي جدا ما هو كانوش فاهمين اللغه الانجليزيه وراحوا يطلبوها حبا وشوقا واجلالا وراحوا يطلبوا اللغه الالمانيه حبا وشوقا واجلالا يطلبوا اللغه العربيه حبا وشوقا واجلالا يكفيك يكفيك ان القران كتب بلسان عربي وربنا سبحانه وتعالى لما جعله بلسان عربي جعل العله عشان تفهم لعلكم تعقلون عشان تعقل وتفهم اللي خلقني يعلم ان مف- المفتاح المبارك السريع المسدد هو مفتاح اللغه العربيه حضرت قريبا خطبه جمعه في دوله عربيه لواحد المفترض بيتقال عليه عالم في بلاده خلاص جاي يخطب باللغه الانجليزيه مش عارف يعني ما- هو انت كل كل ال... كل العلم اللي انت اتعلمته ده ومش عارف تتعلم اللغه العربيه ولو متعلم لغه عربيه ايه الشياكه والابهه يعني انك تيجي في دوله عربيه حاضرين لك عرب تتكلم معاهم بلغه ايه اجنبيه تعظيمك للغه العربيه هو انعكاس لح- لتعظيمك للغه التي تكلم بها محمد وتكلم بها رب محمد ودي حاجات بقى هتبان يوم القيامة أثرها وجمالها إذا التهيئة النفسية مهمة جدا جدا فالحارس المحاسبي بيقول لنا تعظيم القرآن في صدرك على حسب تعظيم المتكلم به وأي مدرسة يا جماعة إسلامية بتدعي ان هي اسلاميه اللغه العربيه ليست هي لغه الفخر العملي اللغه العم... لغه الفخر الح... الحقيقي مش مجرد كده النظري نكتب ان هي لغه الفخر كده ونعمل بانر ان هي لغه الفخر لا اللغه العمليه اللغه المقدمه اللغه ال... وده مش معناه انك لا تتقن لغه ال... لغ- لغات الغير براحتك اتقنها وخليك رقم واحد يعني في الاتقان لكن لا يكون على حساب اللغة العربية لا يكون أبدا على حساب تهميشها في قلبك وفي آه، نفسية الجيل فتخيل بقى لما تبقى انت في يوم القيامة كده صاحب مدرسة بتقول ان هي اسلامية الجيل اللي اتربى في المدرسة دي كان يفتخر بلغة الأجانب ولا يفتخر بلغة القرآن ولغة محمد صلى الله عليه وسلم وكان بيجد وحشة تخيل بقى ساعتها يبقى منظرك عامل ازاي النبي لما قال لي زي تتعلم لغة يهود ما قالوش ايه وسيب اللغة لا كان حاسس وعارف كويس قوي ان اللغة ديت هو زي واحد بيشتري حذاء عشان يحمي بيه رجليه بس هو حذاء مش حاجة تانية يعني اخره حذاء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية من تدبر القرآن طالبا الهدى فيه تبين له طريق الحق واخدين بالكم من الاستعدادات النفسية انت هدفك إيه النفسي الحارث ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله بيقول له يا رسول الله هو ال- ال- الوحي بيجي لك ازاي قال حكى له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كان يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس يعني في صوت كده إيه زي صوت جرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي يا سلام الأثر ده جميل جدا لأن مليء بالأهداف القرآن كلمة إيه وقد وعيت ما قال ده الهدف من القرآن إنك تعي عشان كده يا جماعة الك- الوحي هو مادة الوعي فيعي عا- واحد يقول لك عاوزين نوعي الناس ويقرأوا في الكتب الأفكار ويفهموا في التخطيط والإدارة ويكون عندهم وعي كل وعي لا يأتي من بوابة الوحي فسيكون وباله عليك ومردوده عليك لازم الوعي يأتي بعدما أن يستقر وعي الوحي كل الوعي بقى اللي بعد كده يجي هيبقى ليه أثر كل وعي بلا الوحي زي الأصفار ومفيش واحد على اليسار هنكتب إيه؟ كاتبين عشرة شلنا الواحد خلاص بقت صفر ابن حجر بيتكلم عن حكمة مجيء الوحي مثل صلصلة الجرس بيقول إيه بقى يقول والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره عارفين كده زي الانتباه عارفين لما واحد يستدعي حد بيروح ضارب جرس فده كان انتباه أن لا تنشغل بغيرنا يبقى التهيئة النفسية ديت في غاية الأهمية هذا هو المراد ألا ينشغل العبد عن غير القرآن لو في واحد مقبل إنه يت... راجل يعني عاوز ياكل بس هو مشغول البال والخاطر ومهموم بيجد اللذة في الطعام لو في واحدة كده مهمومة عندها مشاكل في بيتها واحد عنده مشاكل مع أولاده ومش عارف إيه وخدوه في مطعم كده أصحابه وبياكلوا كده بتلاقوه سرحان كده صح؟ لا ينال اللذة واحد يقول شوية تقول له مالك يا ابني في إيه؟ لا مفيش صح؟ تشوفوا الحاجات دي ويقول له ايه رايك في الملوخيه ايه رايك في مش عارف في الحاجه اللي انت اكلتها ما ما تلاقوش بيثني كويس ولا ولا ينتبه اصلا مهما كان لذه الطعام وروعه الطعام ليه لان الانشغال شوش عليه الانشغال شوش عليه عشان كده انت احنا مهم جدا ندرك ان الانشغال باكثر من مؤثر بيمنع القدره على التركيز طيب خطوة التهيئة ديت ههيئ إيه؟ هتهيئ عقلك وقلبك وجسدك والمكان وتختار الزمان الخمس حاجات دول يبقى تهيئة العقل والقلب والجوارح والمكان والزمان تهيئة العقل والقلب من خلال حاجات كده هنعلق عليها بعد شوية خلاص من خلال الخمس حاجات دي وتهيئة الجوارح من الجوارح بقى اللي هو السمع والبصر واللسان واليد والجوارح كلها كل دي احنا محتاجين نهيئها اه ليه ما احنا هنصاحب لو انت فعلا عاوز تصاحب حد عزيز جدا غني جدا ليه مكانة عالية قوي شريف آه صاحب نسب آه من علية القوم بتدخل عامل ازاي ماسك الموبايل وقاعد امال تلعب فيه داخل لبسك كده متقطع ايدك مليانه تراب وشك مش مغسول لبسك ما مش مكوي بتدخل عليه كده طب انت لو دخلت كده هذا الانسان الشريف رفيع القدر الكريم الراجل ليه مكانه ده سيختارك صاحبه هيختارك انك تكون صاحب مش هيختارك تكون من اهل الصحبه ليه انك انت اخترت انك تدخل عليه وانت رافع شعار هذا الشعار بيقول له مكانتك مكانته عندك ايه قد ايه واصل لحضراتكم الفكره دي فضلا بقى تبقى داخل وحاطط رجل على رجل بعد ما انت هزر مع اللي جنبك يا جماعة القرآن عزيز ولله المثل الأعلى أنه لكتاب عزيز فالقرآن عزيز زي الراجل العزيز ده اللي يرفض ولله المثل الأعلى الكتاب لا من هو القرآن يسير ولقد يسرنا القرآن فهو ربنا سبحانه وتعالى فيه يسر آه بس برضه فيه يسر فيه عزة من عزته إنك لما تقبل تقبل عليه إيه اللي يحصل؟ اول ما تقبل على القران بتاخد الاول لانه كريم القران كريم فبتاخد وبعد كده طب عاوز تكمل اخذ لا بقى لازم تدفع عشان ايه لانه عزيز يمتنع عليك حتى تبذل كل ما لديك فلما تيجي تبذل ما لديك تجد اليسر التام بعد كده لكن واحد عاوز كل حاجه بدون ما يبذل اقل حاجه شتانه شتان عاوز معاملة معاملة معاملة الهرولة وهو لسه لم يغادر بمجرد شبر وتهيئة المكان والزمان ده مهم جدا وده هنشوفه دلوقتي إن شاء الله إذا أنا عشان أصاحب محتاج أهيئ عقلي أهيئ قلبي أهيئ جوارحي سواء عيني أذني لساني يدي جسمي كله اهيئ المكان اللي هقعد فيه واختار الوقت المناسب طب الحاجات ديت ازاي هو ده اللي هنشرحه دلوقتي التلقي يبقى اول حاجه التهيئه وسمينا المرحله دي التلقي وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم طيب التلقي ده بقى ازاي قلبي وعقلي وجوارحي يحضروا معايا اول حاجه نوايا المدارسه والمصاحبه انت ناوي على ايه وانت بتصاحب الصوره دي انت داخل دلوقتي تصاحبها ناوي على ايه احنا سمعنا من, من شويه كنا بنتكلم عن سيدنا موسى كان هو كان ينوي وهدفه النار ضوء ضياء عشان يعرف يمشي يتحرك صح إني أنست نارا فهو أقبل مؤملا كان مؤمل إنه هيلاقي النار واخدين بالكم بعد كده ربنا قال له اخلعن عليك عشان الآداب ويبعد عن كل الصوارف لما ربنا قال له ألقها يا موسى سيب كل اللي في إيدك سيب كل اللي في إيدك ركز ركز لأني أنا اخترتك فاستمع هذا الاصطفاء ينبغي أن يجعلك أن تصفي عقلك من كل ما يشغلك تسيب كل اللي في إيدك سبحان الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هيأه الله تهيئة نفسية بالغار قبل أن ينزل عليه إيه الوحي فكان في بعد عن كل الصوارف يبقى نوايا المدارسة والمصاحبة يعني إيه النوايا؟ إنك تحدث نفسك هدف الجلسة دي إيه؟ لو ما فيش هدف إلا إنك تصاحب القرآن فده حاجة جميلة أوي إنك تصاحب القرآن يقال لصاحب القرآن يبقى الهدف أنا عاوز يكون بيني وبينها صحبة بيني وبينها مجالسة ومؤانسة الهدف التعرض لشيء مما وصف الله به القرآن ربنا وصف القرآن أنه كتاب مبارك وصفه أنه بصائر وصفه أنه فيه الشفاء فأنت وأنت مقبل أنا مقبل على الشفاء مقبل على البركات مقبل على هذه البركات لو حطيت حديث قدامك من الأحاديث اللي ممكن تساعدك جدا زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا خد العطايا الأربعة دول نزلت عليهم السكينة يبقى إيه نيتك في الجلسة دي نزلت عليهم السكينة إيه نيتك في الجلسة, الجلسة دي غشيتهم الرحمة وإيه نيتك حفتهم الملائكة إيه نيتك ذكرهم الله في من عنده يبقى انت نوايا الجلسه ديت نوايا المدارسه ديت ايه الحاجه الثانيه من تهيئه القلب وتهيئه الروح انك تستحضر انك تتلقى من من انت الان تتلقى من من الكتاب ده تتلقاه من من الصوره دي من الذي يكلمك فيها قلنا من شوية كلام المحاسبي ولذلك الله سبحانه وتعالى يكثر من ربط القرآن سبحانه وتعالى ونزول القرآن بأسمائه وصفاته بأسمائه وصفاته يقول الله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم يعرفك مين هو كما عرف موسى إنني أنا الله فقال له من الأول فمن مهم جدا تعرف مين اللي بيكلمك وصفات من يكلمك انت لما تقبل كده على القرآن وتستحضر غافر الذنب هو اللي أنزل الكتاب ده قابل التوب هو الذي أنزل الكتاب ده شديد العقاب ذي الطول هو الذي أنزل هذا الكتاب لما تستحضر المعاني ديت تقول يا لا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم كل ده ليه كتير ما يربط الله سبحانه وتعالى بين انزال القران وصفات من انزله ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم العزيز الرحيم طب ايه علاقه ده هيفرق معايا لا هيفرق معاك كتير جدا جدا جدا هيفرق كتير قوي هقول لكم ملمح واحد والباقي بقى كل واحد يجد على ما يفتح الله به أو أقول لكم ملمحين الملمح الأولاني إن من معاني العزيز الذي لا يغلب والذي لا يعقب على حكمه فلما تقرأ ما ستقرأه في هذا الكتاب خلاص ما أي حكم هتقراه أي فايدة هتقرأها أي هداية أي معنى هيكون في القرآن هنا أول حاجة فيه عزتك الكلام اللي انت هتسمعه ده لو انت هتعمل بيه انت هتكون عزيز وهتكون شريف وهيكون معك فكر وقيم لا غالب لها لا غالب لها ليه لانك انت اتصبغت بصبغه الوحي واصل لحضراتكم المفاهيم دي ولذلك وانت بتقرا واستحضرت ان من اسماء الله العزيز تخيل دلوقتي انك داخل بعدسه وانت بتقرا القران انا تقرا بعين عبد العزيز فتبحث عن الايات التي اين عزه الله في هذه الايات فين العزه ظاهره الذي يحكم يعني عما تشوف كده الله سبحانه وتعالى هو يحكي هلاك الامم تقول يا لا غالب لها باينه جدا سبحان الله لما تشوف حكم تشريعي ربنا يقرره في طلاق او في مواريث او في فقه او ايا كان في بيوع بتاع تقول سبحان الله وتشوف بقى ايه آه مثلا في المعاملات وتلاقي تحريم الرب جل وعلا للربا وتشوف اللي منكم بقى فاهم كويس أو اقتصاديا ويجد آثار الربا دمرت ازاي اقتصاديا فيقول سبحانه عزيز لا لا حكم ده مفيش أحسن منه لا يغلب فتبدأ بقى تقرأ إيه بهذه العين فتستخرج العزة من كتابه وتستخرج الآيات التي فيها عزتك واخدين بالكم طب العزيز الرحيم ده ده بفتح تاني بقى اما تحط بقى ايه الرحمه طب اين الرحمه تبدا تشوف بقى كل تشريع اترحمت انت فيه قد ايه وانك تكون عبد مرحوم وعبد راحم لغيرك عشان كده بسم الله الرحمن الرحيم هو اعظم مرسوم تلاقيه في كل الايه في كل البدايات البسم انك تبدا ببسم الله وبعدين صفة الرحمن الرحيم ويا جمال يا جمال يا جمال القلب اللي يقرأ بعدسة العزيز الرحيم مقترنة مع بعض فكل عزة فيها رحمة وكل رحمة فيها عزة ده بقى فتح بقى مش بتاع ده بقى ده شغل بقى تاني ده ده بقى محتاج ناس تدخل برنامج الحسنى عشان لما نتكلم في الاقتران يستمتعوا عرفتوا يعني تتلقى من من؟ احنا لسه اصلا وانك لا تلقى القران من لدن حكيم عليم انا بقول اي حد عاوز يتمكن من كتاب الله كتلقي لابد لابد لابد ان يدخل من بوابه اسمي الله الحكيم العليم لان ربنا ربط الاسمين دول بمين بفكره التلقي من لدن حكيم عليم كل اللي في الكتاب ده فيه حكمه وهو احكام لا ينبغي ان تعقب عليها والذي حكم بها العليم العليم بالاشياء والعليم بالخلق والعليم بالنفوس والعليم بالمصالح والعليم بالمفاسد العالم بما كان وما سيكون وما هو الان هترتاح وتريح اعصابك وأنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم دي في سورة إيه الآية دي هذه الآية في سورة إيه في سورة النمل ليه الآية اللي بعدها على طول يعني لو عاوز أوصل هقول إيه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ها عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا ستجد دايما هنا وفي سورة طه وفي أكثر من ملمح ارتباط قصة سيدنا موسى بالقرآن وده عشان تاخدوا منها الفتوح ومفاتيح لفهم كتاب الله مما حدث مع كليم الله موسى إذا عشان توهناكم معلش بيبقى باختصار شديد التلقي أن تقبل على القرآن على الصورة تحببا لا تخلصا يعني إيه تحببا لا تخلصا يعني أنا أنا مقبل بحب مش مجرد عاوز أخلص وخلاص طب هعملها إزاي بخطوات بسيطة كده بروشتة الروشتة الحاجة الأولى نوايا المدرسة أنت ناوي على إيه؟ إيه نيتك في الموضوع ده؟ وحاجة واحدة بس أنا إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك ليا في آه ويفتح لي مثلا في القرآن يعطيني البركة كده طيب تستحضر من المتكلم دي مهمة جدا الحاجة اللي بعد كده أن تتأدب بحضرة القرآن يعني أنا أتأدب بحضرته إن الإنسان زي ما قلنا من شوية لما بيقعد مع عظيم بيكون مؤدب في آداب ذكرت في السنة لما تقبل على كتاب الله زي آداب استعمال السواك أنك تطهر فمك خلاص فلا يخرج من فيك إلا رائحة طيبة واستقبال القبلة ده من الآداب المهم في آداب كتير قوي ذكرها العلماء سهل تحصلوها يعني تهيئة المكان انك تجهز المكان اللي تقعد فيه ما ينفعش المكان يبقى كده مليان ريحه وحشه و... ومش نظيف ومش مترتب ومش عارف ايه والكلام ده كله لا يا جماعه المكان يكون نظيف متعطر انك تجهز مصحفك ورقه وقلم بيعجبني جدا جدا يعني بقالي اسبوع كده شايف المساجد اللي حوالين الناس ما شاء الله الناس اللي بينزل اللي بيجهز السماعات واللي بيجهز السجاد واللي بيأكد على الأنوار واللي قاعد ينزل عربية كده تمر قاعدة تعدي على كل مسجد تنزل فيه كرتونتين ثلاثة تمر ناس ناس بتتهيأ يا جماعة هو ده من ضمن التهيئ من ضمن التهيئ للفتح في رمضان آه في واحد أصلا نايم في البيت ما فكرش حتى ينزل كرتون التمر للمسجد اللي جنبه أجور قاعدة حواليك وكل واحد بقى الموفق من يسدده الله سبحانه وتعالى فتهيئة المكان تحديد وقت للمجالسة الوقت الذهبي انك ربنا سبحانه وتعالى اختار للنبي اوقات وحثه على اوقات يرتبط بكتاب الله ان ناشئة الليل هي اشد وطأة واقوى مقيلة لان في النهار في مشاغل ونشاط وبتاع انت محتاج وقت تبقى صافي فيه وقت الصبح وقت في الخلوات افضل الاوقات لا المتبقي من الاوقات بعض الناس يكون رايح لدكتور فباقي نص ساعه على الكشف يقول لك طب ما اقرا قران جميل انك بتستثمر وقتك في القران بس الخطر ان يكون هو ده الوقت الوحيد للقران الدعاء ده من التهيئة يا رب افتح علي يا رب سددني يا رب يا رب أنا أريد مصاحبة كتابك يا رب أنا أريد الفتح فتستفتح خاصة أنك بتبدأ بالاستعاذة فمهم جدا تكون عارف يعني استعاذة يعني أنا ألجأ إليك يا رب ومنطرح بين يديك أستغيث بك يا رب أن تعلمني أن تفهمني وأن تقبل عليه مؤملا وقلنا قبل كده أن البحث عن أمل بيذهب الملل أن تقبل على وردك وأنت تؤمل عندك حسن ظن أنك ستجد فيه ما تبحث عنه أنا والله مهموم هتجد فيه ما يسكنك أنا حاسس إن أنا مضغوط هتجد فيه ما يشرح صدرك أنا حاسس إن أنا تعبان ستجد فيه الشفاء أنا حاسس إن أنا متلخبط ستجد فيه الهداية ستجد فيه ده لازم يكون عندك الأمل ده وأن الرب جل وعلا سيكرمك شئت أم أبيت. طيب إيه كمان؟ ذكر الدار الآخرة، مش سيدنا موسى ربنا قال له إن الساعة آتية. إن الساعة آتية ديت جعلت سيدنا موسى إيه؟ أكبر محفز إنه يقبل على ما هو سيقبل عليه إنه سيبدأ والصورة النهائية في ذهنه ان الساعه اتي هو مستحضر ان في اخره وقلت لكم قبل كده والكلمه اللي دايما ايه بقول لكم واذكركم بيها عما تدخل قبرك هتعرف خلاص ما, ما في حاجات كتير جدا في حاجات كتير جدا انت ممتنع عن فعلها ومكسل عن انك تقوم بيها مش عشان انت مش مقتنع ولا عشان مفيش دليل عليها لا هو عشان قلبك مش مركز مع الآخرة والله لو حضرت الآخرة في قلبك في حاجات كتير جدا متعطلة وقرارات كتير جدا متأخرة هتخلص قرارات كتير انت مأخرها أول آخرة مش حاضرة تيجي بقى إيه من لطف الله بيك إن يحضر لك الآخرة في قلبك بس بصدمة ممكن تيجي بدرس ممكن تيجي بوعظ ممكن تيجي بتذكير طب لو ما جاتش يجيبها لك بصدمة ازاي بصدمة خلاص واحد عزيز يتاخد من وسطيكوا اه تفوق بقى خلاص آه، حدث كبير ياخدك كده في حته وبتاع انت مشغول مش عارف ايه طب يلا في حرب اللي هو ايه ده يا جماعه حرب ايه لا استنى انا كنت فين بين- يا عم انت مش قاعد امال تقول آه، اعلاء كلمه الله والدين وبتاع عم نقول لك خلاص بقى الكفار بقى مانعين الكلام ده فانتوا هتح- هتلاقي ال- إيه اللي بيحصل لك فحضور الدار الاخره مهم جدا جدا جدا انك تستحضر ان الجلسه دي ليها اثر هيسمع معاك هناك وهيعينك هنا انك تكون مرتاح هناك كل حاجة بتعملها هنا هتريحك هناك الجنيه اللي انت بتلا- بتطلعه النهاردة للفقراء والأيتام هيريحك هناك ال- الحاجة اللي بتساعد بيها إخوانك في غزة هتريحك هناك لكن طول هناك دي مش بارزة عندك هتكسل واسأل نفسك طلعت قد إيه من ساعة ما حصل وقت إطلاق النار والمساعدات شغالة هتلاقي نفسك تقريبا ما عملتش حاجة أو حاجة بسيطة كتير مننا كده طيب لو في آخرة في المشهد وإن في يباهي بكم حضرة يوم القيامة هتلاقي التحرك مختلف وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أحيانا تقرأ القرآن مش فاهم أوي أو مش مستمتع أو أو أو أو أو أو إيه اللي بيحصل بقى بتحجب عنك حاجات كتير أوي بتحجب عنك اللي مش معاه فلوس يتصدق ازاي اه لا عندك كيلو سكر ممكن تطلعيه خلاص الفلوس الباقه اللي انت دخلت بيها النت دي ما انت معاك ممكن تتصدقي بيها عادي الشهر ده انا مش هخش نت خلاص ال 25 جنيه الباقه اللي انا بدخل بيها اسمع بيها الدرس ده هتصدق بيها ماشي معاك قلبك معاك السحر انك تقوم بالليل تقول له يا رب ليس معي شيء يسد تسد به آه، بطون الجوع ولكن معي لسان يدعو وهو يبكي أن ترفع عنهم وأن تسد عنهم معك عموما الصادق لن يتعب الله سبحانه وتعالى يعلم الصادقين البعد عن الصوارف المشتتة هقعد الجلسة دي اه هعمل ايه ابعد عن الهاتف متابعة الاخبار مواقع التواصل فضول الكلام خلاص بقى الساعة دي ساعة ايه مصاحبة انا يوميا كل يوم عندي ساعة اسمها ساعة المصاحبة ان اصاحب كتاب الله وان اترك كل ما سواه هي دي الساعة ساعة ان اخلو بنفسي عن كل عن كل شيء فابعد عن الصوارف طب يا شيخ اصل بتيجي لي افكار وبفتكر مواعيد ورقه جنبك كده اه كل عما تيجي حاجه طلعها من دماغك واكتبها آه امي كانت عاوزاني ان انا اكلمها خلاص اتصال بامي اعمل ورقه كده اكلم امي آه ده في ملف في الشغل كان عاوزه ضروري جدا خلاص ابعت الايميل اكتب ال- اكتب الحاجات دي كده واخدين بالكم اكتبها بحيث اول ما اخلص اروح مطلع الورقه ديت وبتاع لكن كل عما تيجي لي حاجه اروح سايب اللي في ايدي واروح لها لا والشيطان اذا كان بي- بيجي لنا في الصلاه يذكرنا الاشياء التي نسيناها هيجي لك في ورده صحبه يشتتك يقول لك على فكره الشيخ رن عليك امبارح اه يا ربي اه صحيح ده لازم ارد عليه روح رد بقى عليه ترد على الشيخ يقول لك احنا عاوزين سماعه من اسكندريه روح هاتها لي عشان الجامعه وتلاقي نفسك سبت كل حاجه بقى وشوشت على نفسك أحب أن أسمعه من غيري من التهيئة هنفعل هن تفعيل تلك السنة هنعمل إيه؟ زي ما النبي كان بيقول لابن مسعود أنا بحب أسمعه من غيري أنا أنا النهاردة عاوز أصاحب سورة آه، النازعات أشغل سورة النازعات وأسمعها أنا ليه بهيئ نفسي تهيئة بهيئ انا لسه لسه ما فتحتش المصحف لسه في البدايه كده طيب وانا بسمع الشيخ احاول اقسم الصوره الصوره دي بتتكلم عن ايه هو بيتكلم عن نزاعات في البدايه كده ربنا بيتكلم وبيقسم بيتكلم عن ملائكه انها تنزع ارواح ومش عارف ايه ايه ده ده في كلام عن موسى وفرعون ايه ده ده في كلام عن الدار الاخره ده في كلام فقسم التقسيمه كده تقسيم ذهني ليه عشان عقلك يبدا يتهيأ ويكون موجود ثم بعد ما عملت الكلام ده تقرا انت بقى قراءه بس قراءه بصوت عالي بالراحه بالراحه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يقطع قراءته ايه ايه مش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا عم لا بالراحه فاقرا كده استمتع انت انت وراك حاجه انت وراك حاجه يعني في حاجه شغلاك يا عمي انت الان في الفردوس انت عاوز تطلع من الفردوس وتروح فين مفيش حاجه تشغلك مفيش حاجه تشغلك طيب بعد كده بقى ايه المرحله الخطوه الثانيه احنا خلاص يبقى قلنا التهيئه النفسيه هي عباره عن ايه ان انا بهيئ قلبي وعقلي وجواحي تعالوا كده نرجع تاني كده اهو انا ههيئ العقل والقلب ازاي من خلال نوايا المجالسه استحضار المتكلم ان انا اقبل وانا محسن الظن ومؤمل بالله ان انا ساعطي مستحضر جدا ان الامر ده والجلسه دي ليها اتصال وارتباط بما سيحميني ويدهشني في الدار الاخره ومستحضر الدار الاخره ان المجلس ده هاخد فيه ان شاء الله اجور هتنفعني هناك ان المجلس ده ان شاء الله هاخد ارشادات واوامر ونواهي تساعدني ان انا اروح الدار الاخره وانا مرتاح وابعد عن الصوارف المشتتات ده كده هيأت عقلي وقلبي وهيأ جوارحي ازاي بالنسبه للودن الاذن اللي انا اسمع القران احب ان اسمعه من غيري اشغل كده ايه حد محمود اشغل البنا واسمع وهو بيقرا سوره النازعات ايا كان بقى اللي انت بتحبه تشغله البصر افتح المصحف كده واتابع بعيني واحدد الفكره اللي بيتكلم عنها اللسان اللي انا هقرا قراءه جهريه طب اليد اليد اللي انا اكتب بايدي الصوره دي احنا لسه ما عملناش اي حاجه هكتبها والكتابه هنا بقى مش مش مش اي كتابه ليها منهجيه معينه هشرحها لكم ان شاء الله لو في وقت هشرحها لكم في السلسله دي ما فيش وقت هقولها لكم بعدين بعد رمضان ان شاء الله طب تهيئه المكان والزمان قلنا المكان اهيئ مكاني اللي انا قاعد فيه واختار الوقت المناسب كده احنا لسه ما عملناش اي حاجه احنا ما عملناش اي حاجه لسه اصلا ما عرفناش الايه بت السوره بتتكلم عن ايه وهنقراها ازاي وهنفهمها اقصد ازاي وهنتفاعل معاها ازاي لا احنا بنعمل ايه عارفين الجماعه اللي بيقول لك ضبط الشغل اهم من الشغل احنا هنقول بقى ان ضبط الايه المجلس قبل المجلس فاحنا عاوزين ايه التهيئه فديت كانت الخطوة الأولى في المنهجية أرجو من الله أنها تكون سهلة ويسيرة وممتعة وتجعلكم إن شاء الله في منزلة عليها ظني في الله أن من تمكن منها تمكن منها هو أخذ قدر كبير من الصحبة ولسه ما بدأش يعني مجرد ما هتبدأ بالنفسية دي صدقني انت ربنا سبحانه وتعالى سيمتعك لماذا لانك جئت بالشبر وتقربت الى الله واظهرت انك فعلا عاوز ومحتاج وقاعد تجهز نفسك الله لا يرد صادقا طالبا الهدايه والتوفيق فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسعدكم ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم